خير خد بس ما فيهاش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع أبحث عن شبهة آه، قلنا في المرة اللي فاتت واللي قبلها يا جماعة ان الاصل فينا ان احنا لا نستشرف للشبهات آه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو آه، وسلوا الله العافية فإذا لقيتموه فاثبتوا أو فاصبروا يبقى إذا الأصل فينا عدم الاستشراف للشبه ولا للفتن والحاجات دي كلها ودي رسالة شبابنا الجميل اللي كتير جدا منهم بيقع في فخ المواقع اللي موجودة على النت آه، موقع بيسب في الإسلام أو بيشكك في أشياء خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بيشكك في ثوابت وأصول موجودة في ديننا فبيخش فيستمع للشبهة وطبعا نتيجة ان هو ما عنده آه، قاعدة من العلم يقدر ان هو يستند عليها فبيضطر ان هو عياذا بالله يقع فريسة لهذه الشبهة وبعد كده يبتدي آه، يبحث عن العلماء واسأل الحقوني وده أنا في شبهة وبيقولوا وبيسووا آه، طب ليه يعني ال- حتى المثل الطبي اللي بيقول الوقاية خير من العلاج يعني ال- الأطباء نفسهم آه، اللي بيعالجوا الأبدان بيقولوا الوقاية خير من العلاج فاحنا من باب بقى من باب أولى إن أطباء القلوب يقولوا الوقاية خير من العلاج فالإنسان مطلوب منه ان هو يحافظ على دينه ان احنا بنقول ان ان قلبنا ده ما هوش رخيص لدرجه ان احنا نعرضه لاي فتنه يشرب هذه الفتنه آه، والقلب اذا اشرب الفتنه عياذا بالله تنكت فيه نقطه سوداء كما قال الحبيب المصطفى ما صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم حينما قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكت- نكتت فيه نكتة بيضاء إلى آخر الحديث إذا في الأصل فينا عدم الاستشراف للفتنة آه، اتكلمنا المرة اللي فاتت عن آه، أول شبهة بيثيرها أعداء الإسلام والمستشرقون والعلمانيون ان هم بيقولوا ان الاسلام انتشر بحد السيف واحنا بنقول آه، يعني كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا الاسلام لم ينتشر لا بحد السيف ولا بالعنف ولا بالتطرف ولا بالارهاب وانما انتشر الاسلام بالخلق والدين والرحمة والسلوكيات والاخلاقيات التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم يبقى اذا هو ده الاصل يا جماعه الاصل ان ديننا دين يدعو الى مكارم الاخلاق كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق وفي رواية لأتمم مكارم الأخلاق وحينما آه، بعث النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبو ذر أخاه ليسأل عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم فذهب وعاد مرة أخرى فقال آه، جئتك من عند جئتك من عند رجل يدعو إلى مكارم الأخلاق قال ما أغنيت عني من شيء ثم ذهب أبو ذر بعد ذلك ولقي النبي وأسلم بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم إذن ديننا دين أخلاق دين يدعو إلى الأخلاق وأول شبهة قلنا بتثار إن هي إن الإسلام لم ينتشر إلا بحد سيف تكلمنا المرة اللي فاتت عن آه، إحصائية بسيطة كده هعيدها لكم تاني معلش متعمدا إن بيقولوا الإسلام كان دين بيدعو إلى العنف والإرهاب والتطرف وسفك الدماء طب تعالوا نشوف إحصائية بسيطة جدا إن عدد المقتولين في كل الغزوات التي بدأت من سنة 2 هجرية لحد سنة 9 هجرية كل الغزوات ديت عدد المقتولون من المسلمين ومن الكفار 1018 1018 منهم 259 من المسلمين و759 من الكفار 1018 واحد من سنة 2 هجرية لسنة 9 هجرية يعني كل الغزوات والسرايا مش الغزوات وبس كل الغزوات والسرايا لم لم يصل عدد المقتول فيها إلا ل 1018 طب تعال نشوف مثلا حربين فقط حرب العالمية الأولى كان عدد المقتولين 7 ملايين عدد الذين قتلوا 7 ملايين وعدد الذين أصيبوا 14 مليون مصاب تخيل طيب الحرب العالمية الثانية عدد القتلى 8.5 مليون 8.5 مليون آه، عدد القتلى وعدد المصابين 41 مليون مصاب تخيل حضرتك أي دين بقى اللي بيدعو للعنف والإرهاب والتطرف دين الإسلام ولا دين الغرب هي دي المسألة أهو يا جماعة احنا بنقول بنقول يعني الدليل خير شاهد أهو الأمور واضحة قدامنا أدي أعداد وده أرقام ما بنجيبهاش من خيالنا ده أرقام هم اللي قالوها وأرقام اللي عندنا احنا بقى أرقام بقى ال- الحروب التي دارت بين المسلمين والكفار واضحة جدا جدا يعني الأمور يبقى إذا ديننا لا لا يدعو إلى التطرف ولا الإرهاب وإحنا ذكرنا الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر سرية كان لما يبعث سرية عشان تحارب كان يأمرهم في أنفسهم بتقوى الله عز وجل ثم يقول لهم صلى الله عليه وسلم اغزوا بسم الله وفي سبيل الله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تغدروا ده, ده كفار يعني ده ده ناس مش مسلمين يا رسول الله برضه ما تغدروش بيهم فدي ما فيش غدر وبعدين كمان كان ايه ده كان في ده كان في قواعد ماشيين عليها يا جماعه يعني الناس لما المسلمين لما كانوا يروحوا لاي مكان فيه ناس كفار مشركين كده كان النبي عليه الصلاه والسلام يامرهم بثلاث حاجات اول حاجه اعرضوا عليهم الاسلام ولما تعرض عليهم الإسلام اعرضوا بأدب وبلين وبرحمة وعرفهم مدى ال ال ال ال الرحمة الجميلة والخلق ال- القويم اللي موجود في هذا الدين العظيم يبقى أول حاجة عرض الإسلام طب لم يقبلوا الإسلام يبقى الجزية والجزية دي يا جماعة مش فتوانة زي ما بعض الناس بتقول والمستشرقين بيقولوا أهو الإسلام هو قديم فتوانة أهو كانوا بيت- بي- بيتفتونوا على الناس ويقولوا لهم بتدفعوا الجزية غصب عنكم الجزية دي إيه؟ طب ده الجزية دي كانت رحمة ب- بالناس دولت عارف ليه؟ الجزة دي كانت مقابل حاجة معينة إن النبي النبي عليه السلام نهى أن نستعين بمشرك في الحرب جميل كده آه طبعا نهى طبعا وليه حق صلى الله عليه وسلم لأن أنا لو استعنت بواحد مشرك وبقى معايا وإحنا بنحارب مشركين إيش عرفني إن المشرك اللي معايا في وسط الصفوف بتاعتي إيش عرفني إنه ما ينضمش للصفوف التانية ويشتغل جاسوس عليا ويعرفهم أخباري فتكون الهزيمة للمسلمين عشان كده في نهي تام عن ان يكون في واحد مشرك او كافر موجود في صفوف الجيش المسلم فدي مقابل ان انت انت كراجل مشرك كافر خليك قاعد في بيتك مستريح بتاكل بتشرب قاعد مع زوجتك مع اولادك واحنا كمسلمين اللي هنحارب وندافع عن ال- عن البلاد المسلمين وعنك انت كمان ايه رايك دي منحه ولا ولا ولا ولا ولا فتوانه بالعكس دي منحه كبيره ليهم ان هو يقول لك يا سلام ده النهارده يا جماعه يا جماعه الخير ربنا يحفظكم ده النهارده شباب مسلم لما يجي يتقال له مثلا ايه هتخش الجيش لما تبقى عندك مثلا 19 سنه ولا 11 ولا لما تخلص ال- الكليه يقول انا مستعد ادفع 10000 جنيه 20000 جنيه بس تعافوني من الجيش يعني ايه يعني مستعد ادفع جزيه يعني فاهم ازاي؟ يعني هو رغم ان هو مسلم يعني الجزيه دي ما- ما بت- ما بتدفعش من المسلم دي بتدفع من الكافر رغم ذلك بيقول انا مستعد ادفع فلوس بس تعفوني من الجيش طب ده النبي عليه السلام هو والصحابه كانوا بيعافوا المشركين يا جماعه من دخول الجيش الاسلامي مقابل مبلغ بسيط جدا جدا فتافيت يعني حاجه ايه بسيطه ده مقابل حاجتين يا جماعه مقابل ضريبه دفاع انا بدافع عنك وبدافع عن الدوله وانت مش هتخش معانا الجيش لان ممنوع ان واحد مشرك يخش الجيش المسلم الحاجة التانية ان دي ضريبة برضو آه، لإقامة بعض المرافق في البلد يعني البلد دي مش محتاجة شغل ومش محتاجة آه، كذا وكذا وكذا وخدمات معينة فدي مساهمة أو إسهام من هذا المشرك في البلد اللي هو بينتفع بخيرها واخد بال حضرتك يعني لو افترضنا النهارده في أي دولة من الدول الإسلامية لو افترضنا إن هيدفعوا آه، الكفار أو ال- الذين على غير ملة الإسلام هيدفعوهم الجزية مقابل إيه؟ مش بتنتفع بمية بنور آه، بصرف صحي بتنتفع بمدارس بمستشفيات بكذا بكذا بأي حاجة طب ما الخدمات دي محتاجة فلوس فأنت بتسهم بمبلغ المبلغ ده بيعود عليك إن أي خدمة من دول تحت أمرك أنت بتنتفع بيها الحاجة التانية مش هتخش الجيش ولن تدخل الجيش ولن تقاتل ولن تحارب إحنا اللي هنحارب عنك وخلاص يبقى دي كانت ميزة في حق المشركين ولا كانت آه، يعني محنة هم واقعين فيها بالعكس كانت ميزة يبقى اذا النبي عليه السلام كان بيطلب من الصحابه ثلاث حاجات يا جماعه اول حاجه اعرض عليهم الاسلام طب رفضوا الاسلام قالوا لا احنا مش عايزين ندخل في الدين الاسلامي ده طيب في جزيه ادفع الجزيه طب رفضوا الجزيه قالوا مش هندفع بقى الجزيه يبقى بقى اخر حاجه القتال ولا تبداوهم شوف النبي بيقول ايه ولا تبداوهم حتى يبداوكم اقفوا لهم كده وجهزوا نفسكم في اي لحظه لكن لا تبداوا حتى يبداوا وامهلوهم ثلاث اربع ايام خد بالك طبعا ممكن نقول ايه ولا تبداوهم حتى يبداوكم طب خلاص هم مش هيبداوا لمده سنتين ثلاثه هنفضل واقفين سنتين ثلاثه لا بتمهلوهم ثلاث اربع ايام تمام كده وبعد الثلاث اربع ايام ت- ت- إيه؟ ت- يعني تعرفوهم ان احنا خلاص هنبداهم او ت- ت- ت- ت- تبقى في مثلا آه، نزول في ساحه ال- ال- الجهاد الى غير ذلك يعني والموضوع محتاج تفاصيل يعني لكن انا بقول لك على ازاي النبي عليه السلام كان يعني في حتى في حرب ضد المشركين كان برضو ايه كان في اسس وفي قواعد اخلاقيه جميله جدا أول حاجة اعرض الإسلام تاني حاجة رفضوا الإسلام يبقى الجزية رفضوا الجزية يبقى الحرب ولا تبدأهم حتى يبدأوكم طيب خلاص داخلين بقى هنبتدي نقاتل يبقى اسمع بقى الحديث الأولاني اغزوا بسم الله وفي سبيل الله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا طفلا وليدا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا إلى آخر بقى ال- القواعد الإسلامية الأخلاقية الجميلة التي لم تطبق في أي حرب إلا في الحرب التي كانت بين المسلمين وبين الكفار هي دي المسألة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعكير صفو الماء نهى عن قطع النخيل نهى عن قتل الرهبان الذين يعبدون الله في صوامعهم رغم أنهم مشركين وكفار ورغم ذلك نهى عن قتلهم فاهم ازاي؟ وقال ابو بكر خليفه الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوهم وما يدينون هم اه مشركين وكفار لكن سيبهم سيبوا يعبد رب براحته سيبوا يعمل اللي هو عايزه بس طالما ان ده راجل غير محارب لا تحاربه طالما انه غير محارب لا تحاربه يبقى ادي اللي بيقول النهارده الاسلام انتشر بحد السيف ادي ادي قلنا قاعدتين واحنا ذكرنا في الدرس اللي فات لو تفتكروا حضراتكم قصه ثمامه بن اثال اللي كان مشرك وكان سيد اهل اليمامه ويعني وكان حاول قبل كده يقتل النبي ورغم ذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال اطلقوا ثمامه والراجل لما خرج ومشي في مكان بعيد كده عند حائط واغتسل ورجع ونطق الشهادتين ليه؟ عشان خاف ان يتقال ان هو يعني اسلم خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم او خوفا من المسلمين شوف قد ايه يبقى اذا ديننا له دين بتاع عنف ولا ارهاب ولا اي حاجه وذكرنا برضو في الدرس اللي فات آه، عمير بن وهب اللي هو بي- كانوا بيسموه شيطان قريش لما راح عشان يقتل النبي فاكرين حضراتكم لما قعد مع صفوان بن اميه واتفقوا على قتل النبي وراح عشان يقتل النبي والنبي عليه الصلاه والسلام كشف له المؤامره وهو واقف قال ما جاء ما جاء بك يا عمير قال جئت من اجل فكاك اسيري هو كان ليه ابن مأسور بعد غزوه بدر يعني في غزوه بدر فهو راح بعد غزوه بدر قال جئت من اجل فكاك اسيري قال بل اصدقني يا عمير قال والله ما جئت الا من اجل اسيري قال فما بال هذا السيف الذي في عنقك قال قبحها الله من سيوف وهل اغنت عنا يوم بدر شيئا ده احنا يوم بدر اتضربنا لحد ما جالنا حب الشباب هو السيوف ده نفعتنا في حاجه واخد بالك فقال بل جلست انت وصفوان بن ابن عمير آه، صفوان بن اميه في في الحجر فقال لك والله ما في العيش خير بعد قتل القليب فقلت له يا عمير والله لولا دين علي لا استطيع له قضاء وعيال اخشى عليهم الضيعه لذهبت الان لاقتل محمدا فقال لك اذا فاذهب فدينك ديني وعيالك عيالي واذهب واقتل محمدا وقد جئت من اجل قتلي والله حائل بيني وبينك يا عمير لا يمكن ربنا هيمكنك مني أبدا فقال عمير والله ما أخبرك بهذا إلا الله فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أطلقوا له أسيرة أكرموا عميرا وأطلقوا له أسيرة وفقهوا أخاكم في دين الله عز وجل يبقى لو كان بقى دين بقى سفك وارهاب بقى و... وقتل كان اقل حاجه يا اخي سبحان الله حط نفسك مكان النبي في الموقف ده واحد حاول يقتلني ثلاث اربع مرات وجايني قدامي دلوقتي وبين ايديا وحواليا اصحابي وعمر بن الخطاب كمان كان ماسكه من يعني بمجامع ثوبي فلو كنت مكان النبي عليه الصلاه والسلام اقتلوه خلصوا عليه فاهم ازاي؟ وعندي العذر امام الله سبحانه وتعالى ان الراجل ده حاول يقتلني اكتر من مره ورغم ذلك قال أطلقوا له أسيرة وأكرموا عميرا وفقهوا أخاكم في دين الله عز وجل دي كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف بقى النهاردة موقف جديد من المواقف اللي تعرف الغرب احنا مش محتاجين نقول للغرب يا جماعة ان احنا ان احنا اسلامنا دين بريء من من هذه التهم لكن احنا بس مجرد بس عايزين نعرفهم اخلاقيات المسلمين ونعرفهم ان ديننا ده فعلا دين كله اخلاق عمره ما كان دين بيدعو لا للعنف ولا للارهاب ولا للتطرف ولا الكلام ده خالص مر- ولا لينا في الكلام ده اصلا انما ديننا هو دين الخلق انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه الحق جل وعلا وقال وانك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة طبعا حضراتكم لما نرجع بالذاكرة بقى كده ارجع معايا بالذاكرة كده يوم ما خرج النبي من مكة خرج النبي من مكة مطرودا صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبكي ودموعه على وجنتيه ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت لولا ان هم اللي خرجوني والله ما كنت اخرج ابدا وده برضو دليل يا جماعه على ان حب الوطن برضو من الدين يعني يعني اصل في ناس بتقول لك ايه لا يا عم حب الوطن حاجه حب الدين حاجه وانا عشان احب وطني ده بيقدح في عقيدتي ابدا يا اخي العزيز مين قال كده انا عايزك تحب دينك في المقام الاول عايزك تحب وطنك بلدك عايزك تفكر ازاي اخدم بلدي ازاي احمي بلدي ازاي ان انا ارتقي ببلدي ده واحد كافر كافر من اليابان قعد تسع سنين تسع سنين في المانيا يتعلم الكلام ده كان بعد الحرب العالميه الاولى يعني يتعلم ازاي ان هو يصنع موتور عشان يخدم بلده اليابان وكان من اسره من ارقى الاسر في اليابان اسره عريقه جدا جدا واخد بالك ورغم ذلك عاش هناك عيشه الكفاف وبدا يحوش من فلوسه وبدا ينفق من نفسه علشان يتعلم ولحد ما اول مره قدر يصنع موتور آه، ياباني صنعه في المانيا وبعدين رجع بقى وبدا يعمل تطوير للموتور لحد ما قالوا له رئيس الدوله نفسي اقابلك قال لهم انا مش جدير ان انا اقابل رئيس دولتي الان لحد ما اكمل تصنيع اول موتور ياباني لحد ما صنع وكمل اول موتور ياباني قال الان بعد تسع سنين انا جدير ان انا اقابل رئيس اليابان وقابل رئيس اليابان وقدم الفكره وكان اول بدايه النهضه اليابانيه على يد هذا الشاب آه، اللي انا مش فاكر اسمه الحقيقه لأن كان اسمه كده م- صعب شويه ما اعرفش يوكوهاما كاشو كاشوكا ولا ما اعرفش المهم يعني يعني انا فاكر اسمه كده كان فيه شويه آه، فيعني يعني آه، ادي شاب شاب ده عمل تجربه لخدمه بلده اقعد فكر اقعد فكر اخدم ديني ده ازاي اخدم بلدي ازاي اقدم حاجه انهض بيها بلدي ازاي وكله في ميزان حسناتك كله بنيه انا مش بخدم بلدي عشان يتعلق بقى في ميدان عام كده تمثال ليا والكلام ده كله كلام ما- ما يعني ما يجوز اصلا في دين الله عشان يتعلق لي تمثال ولا يتحط لي يافطه ان لا لا لا انا بخدم بلدي علشان اخدم اهل بلدي عشان كل واحد ينتفع من مسلمي بلدي بهذا المشروع او هذا الانجاز او هذا الابتكار حتى مش مسلم بس ده لو انتفع كافر بالخير اللي انا بعمله كله في ميزان حسناتي ده لو طير لو ان حطيت كولدير ميه يا جماعه كولدير ميه النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل كبد آه، رطبه اجر صلى الله عليه وسلم يعني انا لو حطيت كولدير ميه لو شرب منه مسلم فليه أجر لو شرب منه نصراني أو يهودي أو مجوسي أو هندوسي ليه أجر لو شرب منه طير أو حيوان ليه أجر في أكتر بكده لو شربت آه، ذبابة لو شربت من المية دي أنا ليه أجر يبقى ليه أجر في كل كبد إيه رطبة خدت بال حضرتك يبقى إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نرجع بالذاكرة وهو خارج من مكة وبيبكي وبيقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإن وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت كانش ممكن أبدا يعني يعني سبحان الله آه، يعني الخروج من الديار مأساة كبيرة جدا جدا لا يشعر بها إلا من أخرج من داره خدت بالك فالنبي عليه السلام بعد كل السنوات ديت ربنا مكن له في الأرض وأقام أعظم دولة شهدتها الدنيا كلها دولة الإسلام في المدينة المنورة إيه اللي حصل بعد كده؟ عاد النبي بعد هذه السنوات الطوال إلى مكة فاتحا منتصرا صلى الله عليه وسلم وكان في قمة التواضع وقد أناخ واقترب صدره على ظهر دابته وهو يصلي صلاة الشكر أو صلاة الفتح خدت بالك؟ ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في قمة التواضع وأجهد المشركين أول ما شافوه فقطع النبي عليهم الكلام لان هم طبعا كانوا في قمه الرعب حط نفسك مكانهم ربنا يعافينا ويعافيك يعني تخيل بعد كل اللي اتعمل في النبي رموا سال الجزور على ظهري رموا التراب فوق راسي دبروا تسع مؤامرات لقتلي اتهموه في عرضي طردوه من مكه قتلوا عمه قتلوا اصحابه فعلوا به الافاعيل شهروا به تكلموا اتهموه بالسحر وال- والشعوذ والجنون وال... وال... اتهموه باشياء وبعد ده كله النبي راجع لهم بقى بعد تسع سنين فاتحا منتصرا ممكن يعمل معهم ايه لو ان قائد قائد امه من الامم كان يعمل ايه في اللي عملوا فيه كده ده لو عملوا فيه عشر اللي اتعمل في النبي كان علق لهم المشانق للدولة كلها بلا استثناء وكان يطهر البلد كلها لكن مش النبي ده النبي ربنا وصف قال ايه قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا جماعة الخير ده مجرد الدعاء على المشركين كان النبي كان يعني بيتورع عن انه يدعو على المشركين الا يعني في وقت عصيب جدا يعني خد بالك الحديث رواه مسلم راحوا له الصحابه قالوا له يا رسول الله الا تدعو الله على المشركين عمالين يأذوا فينا ليل ونهار الكلام ده في مكه فقال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة يا الله إنما ما كانش يدعو النبي عليه الصلاة والسلام إلا لما كانت المسألة يعني خلاص بتتعدى حدود ال- الخطوط الحمراء زي ما بيقولوا يعني إنما ما دون ذلك طالما الأمر في قدر في حيز الاس- ان هو يتحمله هو كان لا يدعو عليهم أبدا بل كان يدعو لهم كان يقول بعد كل الإزاء ده اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون طبعا لأنهم لو عارفين قدر النبي يبوسوا رجل النبي مش يحاربوا النبي ويقتلوا النبي فإذا بالنبي عاد يوم مكة خد بالك بقى ركز معايا في الموقف العجيب ده المؤثر جدا ده يرجع من فتح مكة فاتحا منتصرا صلى الله عليه وآله وسلم فيقول لهم ايه بقى خد بالك هحكي لك هنا ثلاث مواقف فيهم فتح مكة ثلاث مواقف في غاية العظمة فإذا به صلى الله عليه وسلم يقول ما تظنون أني فاعل بكم خد بالك بقى كان هم ممكن أول ما يشوفوه آه، سامحنا يا رسول الله أو سامحنا يا محمد ما لسه ما أسلموش سامحنا يا محمد وإحنا بنعتذر وأسفين و... ويخش مثلا أبو سفيان يقول أيام سوري فاهم إزاي يعني إيه؟ يعني إنما ما عملوش كده فالنبي عليه السلام لما لقاهم قاعدين واقفين خايفين جدا وكل واحد حاطط وشه في الارض فق- فقطع النبي عليهم بقى الصمت ده قال ما تظنون اني فاعل بكم خد بالك بقى هم عارفين من جواهم ان مفيش حد في الدنيا دي افضل من النبي وعارفين ان الدين ده هو دين الحق وربنا اللي قال كده وجحدوا بها واستيقنتها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا المشكله اللي التي حالت بين الكفار وبين الايمان الكبر الكبر والمصالح الدنيويه اللي هم ظنوا ان حياتهم الدنيويه هتنتهي بمجرد دخولهم الاسلام ابو جهل خايف ان النبي عليه السلام يسويه ب- ب- ببلال يقول لك انا اسلم ويبقى راس براس بلال معقوله ابو لهب يسلم ويبقى راسه براس آه، صهيب الرومي ولا سلمان الفارسي يقول لك لا طبعا هي دي مسألة بس كبر بعيد عنك ربنا عافينا وعافيك فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقطع عليهم الصمت وقال ما تظنون أني فاعل بكم إيه رأيكم أنتم فاكرين هعمل فيكم إيه خد بالك من السؤال الذكي ده كان ممكن أبقى سامع يقول لهم إيه خلاص ما تخافوش بقى خلاص بقى براء يلا كله مع ألف سلامة وكله م- أنا مسامح الكل إنما لا هو أحلى حاجة إن هو أوردها في صيغة السؤال هو بيقررهم بأنفسهم ويعرفهم قدره وهم عارفين قدره بس عايز يسمعها منهم قال ما تظنون أني فاعل بكم قالوا خيرا أكيد خير طبعا يعني لأن ده أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم فكان كريما صلى الله عليه وسلم فقال فاذهبوا فأنتم الطلقاء يا الله مين في الدنيا يتحمل يعمل كده بعد الإيذاء ده كله وبعد اللي اتعمل فيه ده كله وبعد ما يعني يعني مش مش مش إيذاء بس وطرد من بلد بس تتهموني في عرضي تعملوا فيا كذا تحاولوا تسع مرات تقتلوني تعملوا فيا كل العمل ديت وفي الآخر اذهبوا فأنتم الطلقاء ده موقف الموقف الثاني العجيب جدا والحديث رواه النسائي بسند صحيح ان النبي لما جه يخش مكه يا جماعه امن الناس جميعا الا الا اربعه من الرجال وامراتين. آه، استاذ عبد الحميد عايز فاصل؟ طيب آه، هنكمل موقف الموقف دوت او الموقف الثاني والثالث ان شاء الله بعد فاصل قصير كده فابقوا معنا آه، يعني وجزاكم الله خير على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
يا من يرى مكة البعوض جناحها جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل يا من يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أروع ما كتب الداعية الإسلامي الشيخ محمود المصري أبو عمار كتاب لا تحزن وابتسم للحياة ساعة وساعة يوسف الأحلام مسك الختام حكايات عم محمود قصص الأنبياء للأطفال يمكنك أن تحصل على هذه المجموعة ب 120 جنيه زائد مصاريف الشحن لتوصيل الطلبات للمنازل يرجى الاتصال بالأرقام التالية 016 255 61 52 أو 016 255 61 53
يا من يرى مكة البعوض جناحها جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل يا من
بسم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي قلنا الموقف الثاني النبي عليه السلام هو داخل مكة والحديث رواه النسائي بسند صحيح أمن الناس جميعا إلا أربعة من الرجال وامرأتين الأربعة اللي من الرجال اللي النبي لم يؤمنهم مين دول دول عملوا جرائم حرب زي ما بيقولوا يعني أول واحد عكرمة ابن أبي جهل ابن أبي جهل بقى طبعا يعني فاهم ازاي مش محتاج أن أنا أعلق تاني واحد عبد الله بن خطل عبد الله ابن خطل والثالث واحد اسمه مقيس ابن صب... ابن صبابه والرابع عبد الله ابن سعد ابن ابي السرح الاربعه دولت النبي قال عنهم ايه يا جماعه قال اذا لقيتموهم فاقتلوهم ولو ممسكين باستار الكعبه طبعا معروف ان اي واحد دخل الحرم فهو امن يعني دخول الحرم في حد ذاته ممنوع ان حد يقتل اي حد لا في الجاهليه ولا في الاسلام فالنبي مبالغة في قتل هؤلاء بسبب جرائم الحرب اللي عملوها قال لو لقيتهم مش في الحرم بقى لا ده كمان ماسكين بالأسطار الكعبة اقتلوهم وبالفعل وجدوا مقيس بن صبابة في السوق فقتلوه عبد الله بن خطل وجدوه ممسكا بأسطار الكعبة فقتلوه لم يتبقى إلا اثنان الثالث اللي هو عبد الله بن سعد بن ابي الصرح وده كان اخو عثمان بن عفان من الرضاعه. فاول ما عرف كده راح مستخبي في دار عثمان بن عفان، عثمان بن عفان كان ليه دار في مكه. حتى بعد ما هاجر المدينة كان ليه دار موجودة في مكة فراح استخبى عند عثمان بن عفان ولما جت بيعة البيعة البيعة التي بايع فيها الناس النبي صلى الله عليه وسلم راح ايه آآ آآ سيدنا عثمان راح واخد عبد الله بن سعد بن صالح وراح ايه مادد ايده للنبي عليه الصلاه والسلام قال بايعه يا رسول الله فاعرض النبي عنه هكذا فجاله من الناحيه الثانيه قال له بايعه يا رسول الله فاعرض عنه النبي اتجاه للناحيه الثانيه فجاله في المره الثالثه قال بايعه يا رسول الله فاستحيا النبي من عثمان ومد يده لعبد الله بن سعد بن ابي الصرح وبايعه صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف عثمان وعبد الله بن سعد بن ابي الصرح قال النبي لاصحابه صلى الله عليه وسلم: اما كان فيكم رجل رشيد يراني اذ اعرضت يدي عن مبايعه هذا الرجل ان يقوم فيقتله؟ يعني ما حدش فيكم كان عاقل شايفني وانا معرض عن الراجل ده ومش عايز ابايعه كان يقوم يقتله ويخلص منه؟ فقال له الصحابه يا رسول الله هلا أومأت لنا بعينك حتى نعلم ماذا تريد كنت بس غمست لنا كده عملت لنا إشارة بعينيك نعرف إن أنت عايز تقتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينبغي أبدا أن يكون لنبي خائنة أعين لا يمكن يكون نبي بيعمل حركة بعينيه كده ولا يغمز بعينيه دي اسمها خيانة الأعين كم من المسلمين النهارده عندهم خيانة الأعين ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين فضل الرابع يا جماعه اللي هو مين عكرمه ابن ابي جهل خدوا بالكم من القصه العجيبه دي عكرمه اول ما عرف النبي داخل مكه طبعا ده عكرمه ابن ابي جهل اللي هو اكتر واحد بقى حارب النبي هو وابوه فعمل ايه راح هربان من مكه وقال اروح اركب سفينه اي سفينه راح اي بلد فلقى سفينه طالعه راح راكب معاهم ركب معاهم زوجته ام حكيم اللي هي زوجة عكرمه راحت واسلمت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقالت اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فلما أسلمت راحت إيه قالت له يا رسول الله ألا تعطي الأمانة لعكرمة أنت طبعا ما أمنتوش وهو كده كده مقتول ألا تعطي الأمانة لعكرمة حتى آتيك به فيسلم بين يديك شوف يا جماعة اللي بتقولوا الإسلام انتشر بحد السيف لو واحد غير النبي وأبو جهل عمل معاه اللي عمله ده كله وابنه عمل معاه العمل ده كلها كان سابه أبدا قال لها قد أمنته شوف قد إيه قد إيه الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم قال لها قد أمنت راحت هي تسأل عنه فقالوا لها ده راح يركب مركبة طالعة من البحر كده فقامت رايحة هي على شاطئ البحر في نفس اللحظة يا جماعة الخير ايه اللي حصل عكرمة راكب السفينة فهاجت وماجت الأمواج وكادت السفينة أن تغرق وإذا بربان السفينة خدوا بالكم بقى المشركين في وقت الأزمات بيبقوا موحدين يعني بقى خلاص عارفين إن مفيش مفيش حد لا ينجيهم إلا الله فقال هذا الرجل ربان السفينة قال اعلموا أيها الناس أنه لا تنفعكم ها هنا آلهتكم التي تعبدون لات والعزى ومنى ومنات الثلاثة الأخرى والكلام ده كل كل دول مش ولا هبل ما حدش فيكم إيه ما حدش ينفعكم هنا بقى الكلام إنما لا ينجيكم من هذا إلا الله الذي في السماء فإذا بعكرمة يقول والله لئن كان لا ينجيني مما أنا فيه الآن إلا الله الذي في السماء فلله علي عهد إن نجاني من هذا أن أعود وأضع يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم فلأجدنه عفوا برا رحيما كريما صلى الله عليه وسلم فهدأت الأمواج وعاد الناس بالسفينة إلى الشاطئ مرة أخرى فلما عادت السفينة إلى الشاطئ نزل عكرمة بن أبي جهل وإذا به يجد زوجته أم حكيم شوف يا أخي الزوجة الجميلة الوفية اللي بتحب الخير لجوزها اللي عايز تقف في ظهر جوزها عشان يتفوق وينجح ويوصل ويعمل ويقدم ويخدم دينه ويخدم بلده هي دي الزوجة الزوجة اللي نفسها ان جوزها يخش الجنة ونفسها يكون في صحبتها في الجنة الزوجة اللي نفسها ان هي تنجو هي وجوزها من النار ويخشوا مع بعض الجنة فإذا به يجد أم حكيم اللي هي زوجته دخلت آه، يعني سلمت عليه وكده وقالت له يا عكرمة لقد أمنك النبي صلى الله عليه وسلم ولقد أسلمت بين يدي رسول الله فقال لها يعني خلاص خدت الأمان قال أم أم رايح أم رايح للنبي عليه السلام ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما إن دخل ووجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى بكى ودخل سلم على النبي وخده في حضنه وقبل رأسه وقال له أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سأل النبي وقال يا رسول الله أيغفر الله لي ما قد مضى اللي أنا عملته ده كله ده أنا عملت يعني شوف بقى 21 سنة عداوة أيغفر الله لي ما قد مضى قال بلى أما علمت يا عكرمة أن الإسلام يجب ما قبله وأن الحج يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها فقال عكرمة والله يا رسول الله لك علي عهد ما من موقف وقفته في عدائك إلا وقفت أضعافه في نصرتك وما من نفقة أنفقتها في عداوتك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك عكرمة بن أبي جهل يقال عنه أنه لم يتنطف بخطيئة منذ أن أسلم إلى أن مات في يوم اليرموك في يوم اليرموك معركة اليرموك مات شهيدا إن شاء الله نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا جاء في معركة اليرموك فوجد ال- يعني ال- الكفار متجرئين جدا على المسلمين فقال سبحان الله لقد كنا نجترئ على حرب رسول الله أفلا نجترئ اليوم على أعداء الله من يبايع على الموت فبايعوا 400 واحد ووقفوا يقاتلون فكان من أول من قتل عكرمة ابن أبي جهل وفاضت روحه وهو يردد كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله آخر قصة الحقيقة نختم بيها آه، والوقت معاكم الحقيقة بيجري بسرعة آه، موقف النبي عليه السلام لما أمر بلال بلال اللي كان بيعذب في رمضاء مكة وتوضع الصخور العظيمة على صدره وكان آه، يعني آه، عبد الله بن أمية كان يعذبه ويقول اللات والعزى إلهان من دون الله فيقول أحد أحد أنتوا عارفين القصة كلكم طبعا جه في يوم مكة بقى يوم فتح مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يصعد فوق الكعبة وأن يؤذن طب ما يأذن في أي حتة لا فوق الكعبة ليه انت يا بلال اللي كان بتحط الصخور العظيمة فوق صدرك وتجر في رمضاء مكة هتطلع الآن فوق أعظم بناية في الكون ده كله في الكعبة وفيها حجر من أحجار جدا هو الحجر الأسود وطلع بلال يؤذن وكان في ثلاثة واقفين عتاب بن أسيد والحارث بن الشام وأبو سفيان بن حرب أبو سفيان بن حرب ده أسلم من ساعتين ثلاثة الحارث بن هشام لسه مشرك وعتاب بن أسيد ما زال مشركا فقال عتاب أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود فيؤذن فوق الكعبة فنزل قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم قال عتاب والله لقد أكرم الله أبي أسيدا أنه مات قبل أن يرى هذا المشهد والحمد لله أن أبويا مات قبل ما يشوف بلال وهو فوق الكعبة وإذا بالحارث بن هشام يقول والله لو أعلم أن محمدا على الحق لاتبعته لو أعرف أنه على الحق كنت اتبعته وإذا بأبو سفيان يقول أما أنا فوالله أخشى أن أتكلم بكلمة فيخبر الحصى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا بالنبي هم الثلاثة لسه واقفين ما مشيوش ما حدش اتحرك منهم جه النبي راح ساب الصحابة وراح راح لهم قال أما إني علمت مقالتكم أما إنك قلت كذا يا عتاب وأنت يا حارث قلت كذا وأنت يا أبا سفيان قلت كذا قال عتاب والله ما أخبرك بذلك إلا الله فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ما زالت المشاهد وما زالت المواقف العظيمة هنتابعها إن شاء الله في الحلقة القادمة يوم الثلاث القادم إن شاء الله في نفس الميعاد عشان نعرف قد إيه ديننا دين عظيم لم ينتشر لا بحد السيف ولا بالإرهاب ولا بالتطرف وإنما ديننا هو دين الرحمة والتسامح والأخلاق العالية ونبينا هو نبي الخلق العظيم الذي قال عنه جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وبارك الله فيكم وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ظلمة الليل البهيل الأليل يا من يرى ويرى مناخ عروقها في نحرها في نحرها والمخ من تلك الرضا من نحله يا من يرى يا من يرى البعوض جناحها جناحها في ظلمة الليل المهين